الكلام مع الدكتور احمد عبد المنعم
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الواحد بيتشرف في وجودي بين مشايخي وأهل الله الفضل يحفظك تشرفنا الله خير.
بوجودنا يعني معكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى إيه، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون يعني هذه الآية في سورة آل عمران آية عظيمة سورة آل عمران أصلا سورة آه، يعني سورة بتتحدث في قضايا عظيمة وفي مواقف دايما بتجلي ال- بتصرف في الفتنة وبتأتي بالنور يعني السورة التي جاء فيها قول المسلمين أن هذا التساؤلات اللي بتأتي في زمن الفتنة آه، إن لم يجب عليها بإجابة واضحة يفتن الناس نعم فكان في تساؤلات في سورة آل عمران سواء على الشبهات ال- النصارى أو شبهات الأحداث القدرية فجاءت سورة آل عمران بالنور وبالوضوح والبيان فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما كان لبشر فبينت الآية أن كلنا بنشترك في الس- البشرية الأول كلنا إيه بشر طيب أبص حاضر آه، بينت ال- الآية قول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله فبدأت إن كلنا بشر طيب كيف يتميز البشر يعني إيه ال- إيه اللي يخلينا نسمع كلام بشر ونترك آخر أن يؤتيه الله والله أعلم حيث يجعل رسالته في سورة الأنعام فما كان لبشر أن يؤتيه الله ما الشيء الذي إذا أعطاه الله لبشر أصبح هذا البشر نطيعه أصبح مميزا وأنه له آه، يعني فارق بين الناس زي ما في ال- أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه- وأن محمدا فرق بين الناس أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة فده أعلى إعطاء وأعلى إيتاء لذلك العلا- الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما فأعلى شيء نقتبس من الأنبياء هذا هو علم الوحي فقال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة شكر هذه النعمة أن يقول للناس ماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالنفي يعني لا ينبغي لمن أعطاه الله نعمة النبوة ثم بعد ذلك العلماء من بعد الأنبياء لا ينبغي للعلماء من بعد ذلك أن يقولوا للناس كونوا عبادا لي ومعنى كونوا عبادا لي يعني كان ابن عاشور بيعلق تعليق جميل قوي في الآية بيقول فالآمر بعبادة نفسه نا- ينهى عن عبادة الله لأن الله سبحانه وتعالى يقبل الشركة الله سبحانه وتعالى واحد أحد سبحانه وتعالى فالذي يصرف الناس قصرا لاتباعه هو نعم ويأمر الناس بعبادته هو هو بالضرورة بيصرف الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى طيب أنا عندي علم وعندي معلومات وعندي أفكار وخايف أصرف الناس عن عبادة الله وأدعوهم لطاعتي أنا يعني قد أفتن إيه السبيل الأوحد اللي ذكرته الآية للخروج من المطب ده والخروج من الفتنة دي إن أنا ما أصنعش أتباع لي أنا وأصنع عباد لله سبحانه وتعالى إيه أعملها إزاي دي يا رب ما أنا ممكن غصب عني علم يبهر الناس أو الناس تنبهر بشيء معين كيف أجعل الناس عبادة لله سبحانه وتعالى فقال الله ولكن طب ن- نعملها ازاي يا رب كونوا ربانيين اذا انتسبتم انتم الى الله انتسب الناس الى الله اذا اصبحتم انتم ربانيين كان الناس ربانيين طب انا اكون رباني ازاي يعني دلوقتي انا يعني كان محور الايه تعبيد الناس لله فالله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا اعطاهم النبوه والكتاب والحكم ثم نهاهم أن يوظفوا وبالتالي النهي موجه للعلماء والدعاء من بعدهم فهم أشرف الناس الرسل نهاهم أن هم يوظفوا هذه النعمة لتعبيد الناس لهم ولكن يعبدون الناس لله طب كيف نعبد الناس لله كونوا ربانيين برضو الآية طب نبقى رباني إزاي يعني أنا رباني منسوب إلى الرب كيف أنتسب أنا إلى الرب وبالتالي اللي يسمعني أيضا ينتسب إلى الرب مش ينتسب إلى شيخ أو جم... كيف يكون منسوبا لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لكن كونوا ربانيين ب بإيه بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما هو لو احنا اشتغلنا الرئيسي الاشتغال الرئيسي على الكتاب هيخلي الناس تكون ربانية ترتبط بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على البشر فقال الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والقراءة دي قراءة حفصة قراءة حفصة واضحة ان تعلمون ان انت بتعلم وتدرس انت مطالب انك تعمل حاجتين تتعلم وتعلم طب في قراءة نافع بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالعلماء بيقولوا مش هي تدرس يعني تعلم يعني فقال بعض أهل العلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع بيت ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس إذا في فارق بين مجرد القراءة التعليم ومجرد والتدريس.
والمدارسة ايه ال- ال- إيه الفارق ايه المدارسة ديت قال لك الدرس لما تكرار الشيء اثر حاجة لغاية لما يمحو اثر مثلا رياح بتقول لك الرياح دي درست الحاجة يعني استمرت عليها الرياح فانك انت تكرر النظر في القرآن وتكرر التأمل في القرآن وتكرر الفكر في القرآن هو ده المدرسة يعني وكأن السبيل الأوحد الذي قدمته الآية للخروج من تعبيد الناس للبشر هو أن نكون ربانيين والسبيل الأوحد لكي نكون ربانيين أن نتعلم الوحي وأن ندرس الوحي ثم نعلمه للناس بدون هذا الاشتغال ع- المجتمعي على قضية الوحي وقضية القرآن هيحدث انحراف عن الربانية ولما يحدث انحراف عن الربانية هيحدث أن الناس هتعبد لغير الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير يا دكتور احمد وقد آه، الحقيقه وضعت النقاط على الحروف كما يقال وفي اهميه الخروج من هذه الازمات ولكن معانا الاكثر الدعاه وصولا الى قلوب الشباب هو الدكتور حازم يحدثنا أيوة بارك طبعاً.
الله فيه أحسنت والله.
عن آه، كيفيه او دور العلماء في خروج آه، الشباب من هذه الازمات الطاحنه
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله إخواني الكرام فتح الله عليكم شرح الله صدوركم نفع الله بكم آه، في مشاكل في السلك بس إن شاء الله ربنا كبير يعني ال- يعني تح- ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خيرا آه، الدنيا حلوه جميله بفضل الله الدنيا ماشيه يعني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما اعطيت آه، شيخنا الكريم آه، اي انسان دوره قائم على اول يعني اولا هو عنده تحمل المسؤوليه ولا لا يعني زي ما بيسموها كده قبول المسؤوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه سيدنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين إيه، رأيت أحدهما هو شاف الحتة الحلوة بقى شاف النص الأولاني الجميل يعني يا بخته يعني شاف ال- شاف الرجالة اللي بحقه حقيقي يعني اللي ادانه بحقه حقيقي على عين الله سبحانه وتعالى وأنا أنتظر الآخر وشاف بقى النص التاني بتاعه بقى و- و- وما شافش النص بتاع إيه إيه، كيف يضيع الإيمان بقى بتاع أسرار الانتكاس التدريجي بقى في النص التاني من الحديث فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وقراءة صحيحة برضو في جذر قلوب الرجال أن الأمانة الأمانة هي إيه تعريف العلماء الأمانة هي قبول المسؤولية قبول المسؤولية ان انا مستعد ان اقوم بما كلفني الله به من حقوق يعني امانتي كأب في البيت ان انا اقوم بمسؤوليتي تجاه اولادي مش هسيبهم قاعدين قدام ال social media يضيعوا مش هسيبهم قاعدين آه، آه، ما بيتربوش وما بيتأهلوش للمستقبل وللحياة مسؤوليتي قبولي للامانة او امانتي كداعي الى الله ان انا اقوم بحق الله ان انا هنزل في الواقع و... و... وتوسط جموع الحياة فوسطنا به جمع توسط جموع الحياة في الدعوة الى الله واقوم بما كلفنا الله به وهو البلاغ المبين البلاغ كلام اللي يبلغ كلام اللي يوصل المبين الكلام اللي يبين عن حقائق الدين وعظمة شرع الله سبحانه وتعالى فما أعظمها من أمانة وكانت كلمتين بسيطتين فما أعظمها من أمانة حملنا الله إياها ثم حملنا رسول الله حينما قال بلغوا عني عن هنا للتحمل بلغوا عني ولو ايه ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال يبقى الاول في حاجة اسمها الامانة ونزلت في الجذر, الجذر ده الاصل اللي بيتغذى منه الباقي كله اللي حياة الباقي كله قائمة على حياته هو ده الجزء اللي لو مات كل حاجة ماتت ولو حيا وقوي كل حاجة ارتوت في باقي ال- تكوين الكيان فربنا نزلت الامانه يعني دي حاجه بتيجي من فوق زي في سوره الفتح كده هو الذي انزل السكينه ده حاجات بتيجي من فوق حاجات لا يعني في فرق بين مسكن او بين مهدئ نفسي وبين السكينه بتاعت ربنا نعم.
في فرق جبار بين السكون والسكينه في فرق فدي حاجات بتيجي دي عطاءات لدنيا من عند الله سبحانه وتعالى نحن نتعرض لها كما قال حبيب الله عليه الصلاه والسلام الا ان لله في ايام دهره نفحات الا فتعرضوا لها انما القصه بقى ان تصيبك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال ثم علموا الله هو العلم الاول ولا الامانه الاول ده الرسول قال الامانه الاول لان كام واحد عنده علم ما بيعملش فيه حاجه كم واحد عارف الحرام والحلال وبيسيب المنكرات ماليه الشوارع وساكت كم واحد عارف الصح من الغلط وسايب الناس تايهه لا بيديهم روشتات انقاذ ولا روشتات صلاح ولا روشتات اصلاح ولا بيدي خطوط سر للدنيا كم واحد قادر ان ينقذ الدنيا وربنا بيحب الداعيه ليه ربنا بيحب الداعيه ليه اللي اللي بينزل وسط الدنيا يعرف الدعوه دي بتعمل ايه في الناس كم شاب عايز ينتحر دلوقتي عايز ينتحر فعليا وكلمة دعوة الى الله تنقذه من شقاء نفسي قاتل كان بيفكر هيموت نفسه ازاي بس هو واخد القرار بس مش عارف ينفذه ازاي كم واحد قاعد دلوقتي عنده اكتئاب وعنده هم وعنده توتر و- و- و- وحياته محطمة وكلمة دعوة الى الله بتنقذه من ال- ال- الخضم القاتل بتاع تحكم الشيطان في نفسيته واعوذ بك ان يتقبطني الشيطان عند الموت في ناس بتتخبط عقائديا في اخر لحظة واخطر لحظة في حياتها كذلك تخبيط الشيطان للانسان في الحياة اخطر كمان من تخبيط او اكثر اقصد من تخبيط ال- الشيطان للانسان عن في ناس متخبطة عايشة تايهة فالانسان اللي فاهم اللي فاهم الدعوة دي بتعمل ايه فاهم ربنا بيحب الدعوة ليه فاهم ربنا بيملى حياة الداعية الى الله رحمات ليه لان الداعية فعلا حينما يتكلم عن الله تمتلئ حياة الناس بالرحمات كلم الناس عن حفظ القرآن وصلاة الضحى و- وصلاة قيام الليل اول ما المفت المصحف بيتفتح واول ما سجادة الصلاة بتتفرش واول ما العبادة بتيجي خزائن رحمات الله بتنهمر على الناس فحياة الناس منسوب ال- مستوى الاقتصاد بيتغير مستوى ال- السعادة النفسية بيتغير كل حاجة في الحياة تتغير حينما نتكلم عن الله فالرسول قبل ما يقولك ثم علم قال ايه نزلت الامانة الاول ما هو كلنا عندنا علم كلنا عارفين حاجات ممكن ننقذ بيها اولادنا الغلابه الصغيرين اللي قاعدين في البيوت ما احناش حاسين بيهم ولا حاسين بالصراعات اللي جواهم ولا حاسين بالدمار اللي هم عادوا فيه هو الامراض النفسيه منتشره عند الكبار ليه لان الكبار آه، شافوا الام الدنيا ومصايبها وفي نفس الوقت شافوا جمالها وروعتها اللي هم ما يقدروش يحصلوه شافوا نعيم في الدنيا عند ال- آه، اهل الثراء و و- ما يقدروش يحصلوه الوقت الطفل اللي عنده 10 سنين شاف اللي انت ما شفتوش الا وانت فوق ال 40 بسبب السوشيال ميديا شاف الام ومصايب وانتحار وكوارث واللي ذبح واحد ومسك راسه ومشي في شا- شافه بعينه اللي انت ما عرفتوش غير بعد ال 40 ده و- وعنده 10 سنين شافه وشاف نعيم الامراء والملوك و... والسعاده اللي في الدنيا كلها اللي انت ما تخيلش انه موجود اصلا ولا انت ت- شافه فعشان كده الوقت الاطفال احوج للهدايه واحوج للي يمد لهم ايدهم من الكبار نزلت الامانه الاول الامانه انت عندك امانه ولا ما عندكش امانه في جذر قلوب ال- الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه ده ترتيب بناء الائمه ده ترتيب بناء الرجال ده ترتيب صناعة الرجال ده كيف يأتي الإيمان ده كيف يصنع الرجال طب المفروض كان في حاجة يعني وقع هنا وفي في حتة هنا ما اتقالتش ثم علموا ايه اللي بعد العلم يا مولانا هو مش ده السؤال اللي دايما نقوله ماذا بعد العلم لقد حصلت العلم يا اخي لا لا لا الرسول ما اتكلمش عن الترتيبه دي الرسول اتكلم عن الذي قبل العلم ولم يتحدث عن الذي بعد العلم لو في امانه قبل العلم لا تسل عما سيحدث بعد ان يؤتيك الله ال ال ال الايه او الحديث بعد أن يعلمك الله القول من أقوال السلف في المسألة الأمانة التي في قلبك لن تجعلك تنم لن تنام أبدا وأنت تحمل علما نافعا إلا أن تنشره وإلا أن تصلح الأرض به ال- اللي عنده أمانة لما بيعرف حديث صحيح عن النبي بيملى الدنيا كلها كلام فيه ل- بيملى الدنيا ليل نهار فالرسول يعني كأن بالظبط كده لما بنيجي آخر رمضان نقول ماذا بعد رمضان فيأتي السؤال الصادم الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان انت الاول كان عندك اسس ثابته اصلها ثابت قبل فرعها في السماء فرعها في السماء اعمال صالحه تفرعت و و و ووصلت سيره صاحبها الى ملائكه سدرة المنتهى وملائكة البيت المعمور وملائكة السماوات السبعة انسان عمل اعمال عظيمة الله انا عايز استنى بس يا حبيب قلبي استنى بس بالراحة شوف قبلها اصلها ثابت الاصول الثابتة العمارة اللي احنا قاعدين فيها دي الحتة الوحيدة اللي مش متشافة منها الاصول اللي تحت الارض طب يا دكتور حازم ماذا بعد هذه الثورة ماذا بعد هذه الثورة بعد هذه كيف الثورة؟
ننقذ الأمان.
كيف ننقذ أبناءنا
كيف ننقذ انفسنا وننقذ ابنائنا شيخنا الكريم فتح الله عليك الاسئله دقيقه ما شاء الله اللهم بارك يعني الله يحفظك.
يعني إن- ما نحب ان الله يعزك يعني يا دكتور نزنق حازم.
حد كده ممكن يحفظك.
ممكن حضرتك تيجي ت- الله يحفظك تحوله يعني هذا السؤال مشترك بينك آه، وبين هو الدكتور الحديث ده بيثير جوانا نقاط هامه جدا النقطه الاولانيه التربيه ان النماذج العظيمه ما بتجيش غير بالتربيه القصه مش قصه فقط لا هو في نزله الامانه وبعد الامانه الامانه بما تحمله من معاني الايمان والامانه بما تحمله من قبول المسؤوليه وتحمل الامانه وفهم دور فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملته من دين ده حموله طبعا حمولة النبي عليه حمولة وده كل واحد فينا عليه حمولة امام الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مش راضي يعتبر الدين حمولة هو الدين عنده مستشفى امراض نفسية اما اتضايق اصلي ركعتين افك بهم عن نفسي هو الدين عنده مفتاح من مفاتيح خزائن الرزق اما اتضايق شويه اقعد استغفر ولا اصلي على الرسول عشان تفرج انما الدين جندية لله في الارض الدين امانة ومسؤولية ان ان عرضنا الامانة الأمانة كما قال المفسرون وقال قتادة وغيره من المفسرين الحدود والفرائض والدين الأمانة ليست فقط في أن أنا ب... ما بغشش في اللبن ولا بغش في الأكل ولا بحط مواد صناعية مسرطنة في ال... في المواد الغذائية ولا بحط مبيدات مسرطنة في م... الأمانة في الدين أخطر من الأمانة في الدنيا أن نقبل المساء فالحاجة الأولانية في الحديث نعم.
التربية التربية ان النموذج ده ما بيجيش لوحده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آه، آه، الناس كإبل مائة الأسرة عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا في إعداد الناشئين اه طبعا طبعا طبعا نعم يعني عندنا الأسرة عندنا الإعلام عندنا المدرسة عندنا الجامعة عندنا صحيح.
الشارع عندنا ال inputs المجتمع بتاعت ال- بتاعت الطفل من مدخلات المسؤول عن اختفاء القدوة الحسنة
الله سبحانه وتعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وليس واجعلنا للمتقين دعاة الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بأقواله والإمام هو الذي يدل الناس على الدين بأفعاله فالناس تحتاج إلى قدوة أكثر منها آه، يعني إيه آه، وإن كان تحتاج طبعا إلى بلاغ الله يقول أذنتكم على سواء البلاغ ده مهنة عظيمة من مهن الأنبياء أذنتكم أعلمتكم بالحلال والحرام على سواء حتى استويت أنا وأنتم في معرفة الصح من الخطأ والحلال من الحرام فهذه مهنة عظيمة ولكن هناك مهن تانية للأنبياء في القرآن وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا حاجة بقى تنفذ للأعماق فهنا في الآية الكريمة في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين الدور في الأسرة جه قبل واجعلنا للمتقين إماما قبل إمامة الدين في الواقع الانسان لو منطلق من اسرة مستقرة مبنية مترابطة سليمة هيقدر يبقى له دور واقعي الانسان اللي متعثر جوه اسرته مشلول عن انه يؤدي دور واقعي فدور الانسان في اسرته جاء في الاية قبل دور الانسان في امته فعشان الانسان ينطلق للامامة في الدين في الامة لابد ان يكون قد ادى حق الله سبحانه وتعالى في الاسرة نعم، جزاك الله خير يا دكتور جزاكم حازم خير.
وننتقل للدكتور احمد الحياوي ونفس السؤال يعني حضرتك مدرس في الجامعه آه، وبتجد المشاهد مخالفه لل اول حاجه للدين ثم لعرف المجتمع ومشاهد الحياه يعني طلت علينا من الغرب الان ما يعني ما انزل الله به من سلطان يعني وكلنا نتاذى من هذه المشاهد في الشارع في الجامع في المدار- في المدارس وغير ذلك ما هي المهمة الرئيسية الآن على المدرس أو أستاذ الجامعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، يعني زي ما آه، شيخنا الدكتور حازم يعني وضح وبين آه، برضو مسألة زي ما حضرتك ذكرت أيضا الأسرة يعني الأسرة الآن هي آخر لبنة موجودة الآن على المحك اه يعني بيتم يعني الانسان عشان يخرج انسان سوي للمجتمع بيتلقى مصادر مختلفة من التوجيه والتربية والتعليم بصورة تراكمية فبيطلع انسان سوي نعم إيه، بيتم يعني طبعا تشويه القدوات بيتم نوع من إيه، الحالة بين الوصول لل- لل لل- مثلا الناس توصل تسمع المعلومات الصحيحة فآخر شيء متبقي الأسرة ومتفتتة والأسرة هي اللبنة اللي اللي قام عليها الإسلام من الأول يعني يعني المجتمع بيتكون من مجموعات أسر مش من أفراد نعم والأسرة الآن مفقودة في الغرب يعني ال- المجتمع المسلم يمتلك اللبنة اللي بيقوم عليها المجتمع المجتمع الغربي عنده الآن الأسرة النووية الأسرة المنفرطة الأسرة مفيش أسرة يعني هو ده الأب في اتجاه والأم في اتجاه والابن في اتجاه ولذلك خطورة الآن استيراد نموذج الأسرة الغربي لنا هنا ده آخر خطوط الدفاع عندنا يعني آخر خط الدفاع موجود هو الأسرة لذلك الواحد للأسف ممكن يقابل بعض الشباب آه، يعني بيبان ان هو لم يتلقى تربية حتى بدايات التربية في الأسرة ودي مشكلة تجد ان الانسان اللي تلقى تربية وتربى على آه، حتى تقاليد معينة و- وآداب معينة أسهل لقبول الدين وأسهل لقبول الطاعة وأسهل لقبول احترام الكبير وأسهل نعم.
يعني عنده قادرية ان هو يكون يعني ايه انسان سوي اصلا لكن فبذلك إيه، احنا لا- زي ما حضرتك ذكرت لابد ان يكون عندنا وعي ان اخر حاجه فضلنا دلوقتي في إيه، يعني خلاف بيصدر بين الذكوريه والنسويه وان الست تقول حقوقي والراجل يقول حقوقي ويشعلوا الخلاف بينهم الولد بيصدر ليه دلوقتي افكار انت ما يجبش عليك طاعه امك ما يجبش عليك طاعه والدك ووالدك عملك كل شويه هيظهر ترند وتظهر فكره هتجد لو بصينا لمآلاتها ان الغرض منها ان اخر لبنه موجوده ديت بيتم إيه، تفتيتها هدم الاسره بالظبط فهو بس ده يكون عندنا وعي ان دي اخر اخر الحصون اللي فضلنا يعني لو خسرناها خلاص هنبقى افراد كل واحد بيفعل ما يشاء وده والعياذ بالله بي بي ما بيحولناش لمجتمع انساني اصلا يعني يعني الانسان هو سمي انسان لاسباب كثيره يعني ذكرها كثير من اهل اللغه منها انه بيأنس وبيجتمع يعني هو بيألف وبيحصل تجمعات طب هيجتمع على ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ذهب الى ال- المدينه فكر في فكره التجمع هيتجمعوا ازاي؟ طب طب هم كانوا اسر طب خلاص يحدث تداخل بين الاسره الواحده نعم يعني خلي المهاجري مع الانصاري في الاسره الواحده فلما تخيل لما يتم تفتيت ما عادش في اسره مسلمه ت- انت اسره مسلمه واحده في حي واحد ممكن ابنها ينزل يصلي وهو يحافظ على الاخلاق معينه فيتم جذب الناس لهذه الاسره نعم جزاه الله خيرا الدكتور حازم قال لي عمران ذكرت قضيه ان هي اسره واحده وخلاص بقى احنا ايه ال- لا، النور وصل خلاص.
الحقيقة يعني الماء وصل، الحديث التيمم- ممتع جدا مع الشيخين الكريمين الشيخ حازم والدكتور أحمد والدكتور حازم أيضا آه، ولكن مرتبطين بالوقت وقبل النهاية نرجو وعد أن نلتقي في لقاءات أخرى ونحيط هذه المشكلة آه، من جميع جوانبها وجزاكم الله جزاك خيرا الله خير. ربنا والشكر يبارك موصول الرسول لصاحب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدو صاحب هذه الاستضافة بارك الله فيكم والشكر أيضا للدكتور أحمد النقيب والدكتور شريف شرف الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن أنتهي الشكر موصول لفريق العمل الذي واصل معنا هذا العمل بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير جزاك الله خير جزاكم الله كل خير